شوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع فضفضة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله في البداية بعتذر لحضراتكم الحلقة الماضية نظرا لظروف صحية طارئة اضطررت أن أنا بعد الفاصل الأول الحلقة أن أنا استأذن مباشرة لظروف صحية يعني الحمد لله ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين و... وسامحونا على التقصير يعني ربنا يبارك فيكم توفي النهاردة أخت فاضلة اسمها الدكتورة نوال ربنا سبحانه وتعالى يرحمها يا رب ويرحم أمه ويرحم جميع موتى المسلمين رحمة واسعة اللهم آمين لقائنا الليلادي لقاء في غاية الأهمية بعنوان الإخلاص طريق النجاة حقيقة عايز أبدأ لقائي بحديث عجيب جدا وجميل جدا رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين الأربعة اللي من الرجال دول كانوا ارتكبوا جرائم حرب فالنبي أهدر دمائهم وقال إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو كانوا ممسكين بأستار الكعبة معلوم أن القتل جوه الحرم حرام ومبالغة في قتل هؤلاء لأن هم كانوا مجرمين حرب أن النبي عليه الصلاة بيقول لو لقيتهم حتى ممسكين بأستار الكعبة مش جوه الحرم بس فاقتلوهم ولو كانوا ممسكين بأستار الكعبة الأربعة دول كانوا عكرمة بن أبي جهل عبد الله بن خطل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح مقيس ابن صبابة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في يوم فتح مكة دوروا على الأربعة الأولاني اللي هو عبد الله بن خطل لقوه ممسكا بأستار الكعبة فقتلوه الثاني اللي هو مقيس بن صبابة وجدوه في السوق فقتلوه الثالث كان هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وده أخو عثمان بن عفان من الرضاعة فأول ما عرف أن النبي أهدر دمه راح واستخبى ببيت سيدنا عثمان وأول ما النبي جدد البيعة مع الناس اللي هم لسه داخلين في الإسلام خرج عثمان بن عفان وخد معاه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وقال له بايعه يا رسول الله فأعرض النبي عنه بايعه يا رسول الله كل ما يتجه لمكان فأعرض النبي عنه لحد ما في آخر مرة قال له عثمان بن عفان بايعه يا رسول الله فاستحيا النبي من عثمان وقد قال النبي عن عثمان كما في الحديث الذي رواه مسلم قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فلما انصرف هو وعثمان بن عفان نظر النبي لأصحابه وقال أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل فيقوم فيقتله فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك فنعلم ما تريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين معقولة أنا أغمز لكم غمزة كده دي خيانة شوف خلق النبي كان الرابع بقى اللي هو عكرمة بن أبي جهل كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه فجاءت أم حكيم اللي هي زوجة عكرمة فأسلمت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة حتى يأتي فيسلم بين يديك فأمن النبي عكرمة ابن أبي جهل في اللحظة دي يا جماعة كان عكرمة لما عرف أن النبي أهدر دمه قال خلاص لا بقاء لي في مكة أروح أي مكان فراح تجاه البحر فوجد سفينة ستقلع فقال خلاص اركب معاهم يروحوا اي مكان مش مشكله فالمهم فهم في وسط البحر هاجت الامواج وكادت السفينه ان تغرق فقال ربان السفينه خد بالك كل اللي على السفينه مشركين كلهم عباد اصنام حتى الرجل نفسه ايه ربان السفينه لكن الفطره ما زالت موجوده يعني سبحان الملك هم ينكرون الحق لكنهم يعلمون الحق لا سبحان الملك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فاللي حصل ان هو قال لهم أيها الناس ده ربان السفينة قال أيها الناس أخلصوا في الدعاء فإنه لا ينجيكم أو لا تنفعكم آلهتكم التي تنحتونها من الحجارة وإنما ينجيكم الله الذي في السماء فقال عكرمة والله لئن كان لا ينجيني إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد إن أنجاني أن أرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يدي فلأجدنه عفوا كريما راجع عكرمة ربنا أكرمهم كده والأمواج هدأت ورجعوا للشط وأم حكيم رايحة للشط والاتنين اتقابلوا على شاطئ البحر فقالت له قد أمنك النبي صلى الله عليه وسلم شوف الزوجة لما تحب الخير لزوجها قد إيه فراح معاها للنبي وهو في قمة الحياة تخيل حضرتك واحد بيحارب النبي بقاله 21 سنة ودبر أكتر من خمس مؤامرات لقتل النبي ورايح دلوقتي واقف قدام النبي وأبوه مين بقى أبوه تاريخ طويل في ال- في العداوة أبوه أبو جهل خد بالك فالمهم فوقف قدام النبي وقال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى قال يا حكيم قال يا قال يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله فقال والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وظل عكرمة بن أبي جهل على العهد وعلى الطاعة وعلى الاتباع إلى أن مات النبي وهو عنه راض وظل مجاهدا عابدا تاليا للقرآن إلى أن وصل إلى معركة اليرموك فلما رأى تخاذل بعض المسلمين قال سبحان الله كنا نقاتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم واليوم نتخاذل أمام أعداء الله من يبايع على الموت فبايعوا 400 واحد وقتل عدد كبير منهم وانتصروا في اليرموك وكان من أوائل الذين قتلوا عكرمة بن أبي جهل الذي ظل مرددا للا إله إلا الله حتى آخر لحظة الشاهد في الموضوع اللي أنا بدأت بيه القصة ديت هي قول الرجل والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها اغتنمها الرجل رجل, رجل كافر بيعبد الأصنام ورغم ذلك قال أخلصوا الدعاء لله فإن آلهتكم التي تنحتونها من الحجارة لا تنفعكم ها هنا وإنما لا ينفعكم إلا الله الذي في السماء ولا ينجيكم إلا الله الذي في السماء عايز أقول إن مصر بتمر بمراحل يعني تجعل الحليم حيرانا فعلا محتاجين كلنا كل الناس الطيبة وما أكثر الناس الطيبين في بلدنا الجميلة أمهاتنا الطيبين اللي قاعدين قدامي وأ- وأبائنا الطيبين اللي قاعدين قدامي والشباب الصالحين والأخوات الصالحات والأطفال الجمال اللي بحبهم وبيحبوني وقاعدين قدامنا ودعائهم إن شاء الله مستجاب لأنهم لم يقترفوا ذنبا ولم يكتب عليهم ذنب واحد عايزين الكل كده في دعاء بإخلاص لله سبحانه وتعالى إن ربنا ينجي مصر من مفترق الطرق اللي احنا فيها ديت كان أحد السلف يقول الناس كلهم هلكى إلا العالمون والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم أي إن لم يستمروا على هذا الإخلاص إخلاص هو محك نجاح أي أمة محك نجاح أي إنسان في دنيته وأخرته وفي أخراه إنه يخلص النية لله سبحانه وتعالى شوف النبي لما حب يقسم البشر كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال لك الدنيا دي أربع أصناف من البشر لا يخرج الكون ده كله عن الأربعة دولت قال إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أو رجل آتاه الله علما ومالا عالم ومع فلوس ما شاء الله فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل شوف الثاني بقى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية الله أكبر شوف الكلمة صدق النية إخلاص في القلب فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء هذا بعملي وهذا بنيتي يبقى إذا الإخلاص هو محك النجاح في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله قال جل وعلا عن أهل الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال المولى عز وجل لحبيبنا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين خدت بالك ولذلك سبحان الملك تجد ان القران دايما يعلمنا ان احنا ننسى حظوظ النفس انسى حظ نفسك انت النهاردة عايز تخدم بلدك عايز تخدم مصر الحبيبة نفسك تخدمها من خلال ايه محتاج ان انا اكون مدير عشان اخدمها في نطاق عملي محتاج ان انا اكون وزير عشان اخدمها في النطاق دوت محتاج اكون عضو مجلس شعب عضو مجلس شورى محتاج اكون رئيس جمهورية محتاج اكون آه، آه، اي مدير في اي مكان محتاج محتاج ان لم توفق لهذا المكان تستطيع أن أنت تخدم بلدك في أي مكان ولذلك أنا أذكر كل اللي موجودين على الساحة الذين يعملون أو ينشغلون بالعمل السياسي ربنا يا رب يحفظ الجميع يا رب العالمين ويصلح نيات الجميع وإحنا أولهم يا رب العالمين خالد بن الوليد في عز مكان هو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة بال بال- يعني بال- بال- بالمصطلح الحالي نقدر نقول كده مثلا ايه قائد ال- ال- بيسموه ايه بيسموه ال- آه، آه، وزير الدفاع واخد بالك وزير الدفاع او قائد او قائد العام للقوات المسلحه واخد بالك في عز ما هو القائد العام للقوات المسلحه حاجه كده زي فريق اول او او اعلى من الفريق واخد بالك وفي عز انتصاراته خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على اعدائه لم يهزم خالد لا في جاهليه ولا في اسلام عمره ما اتهزم ابدا لو هو مشرك ولا هو مسلم عمره ما اتهزم سبحان الملك ولذلك هو لم يقتل هو لم يقتل لكن طبعا اخذ اجر الشهداء لان وطبعا دي مش مش تخمين مني لان كون ان النبي يقول ده سيف من سيوف الله يبقى كان ربنا راضي عنه ده سيف من سيوف الله لكنه لم يقتل لان سيف الله لا يكسر واخد بالك ده النبي بيقول كما عند مسلم مجرد فقط التبني بيقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أمال نقول عن خالد بن الوليد اللي في يوم في يوم سرية مؤتة فقط انكسرت تسع أسياف في إيده من كثرة وشدة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى في عز الانتصارات دي كلها حبايبي تأتي رسالة صغيرة جدا من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين تأتي إلى أبي عبيدة بن الجراح يقول له لو وصلتك رسالتي فاعزل خالد بن الوليد من قيادة جيوش المسلمين وتولى أنت القيادة سبحان الملك خدوا بالكم يعني مش هيبقى وزير دفاع او مش هيبقى قائد القائد العام للقوات المسلحه طب ماشي ينزل بقى النائب ينزل مش عارف لا هينزل من القائد العام للقوات المسلحه لعسكري جندي مجند واخد بالك يقوم ابو عبيده بن الجراح رجل مخلص ده من عشرة مبشرين بالجنه قال فخن خالد بن الوليد كان في احدى الفتوحات قال سبته لحد ما يكمل الفتح ده حتى لا اقطع عليه فرحته ولا اقطع عليه نصره خدوا بالكم ولما خلص الفتح ده راح مسلمه الورق قال له والله لولا ان طاعه امير المؤمنين واجبه والله ما وصلت اليك تلك الورقه فبص في الورقة الورقة مكتوب فيها إيه آه، إذا وصلتك رسالتي فاعزل خالد بن الوليد من قيادة جيوش المسلمين لو واحد غير خالد في عز الانتصارات العظيمة دي يقول إيه آه الحقد بقى عايز بقى التاريخ ما يذكرنيش ان انا سيف من سيوف الله عايز ان التاريخ ما يقولش الانتصارات بتاعتي اكيد كلهم حاسديني اكيد كلهم بيحقدوا عليا دي مش اخلاق الصحابه خالد بن الوليد أول ما وصلته رسالة لم يتأثر بل ابتسم وقال رحم الله أمير المؤمنين هو أعلم بما يصنع سبحان الملك ولا كأن حاجة حصلت وبعد فترة يموت خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب يبكي عليه ويسمع نساء بيبكوا وبعدين حد حاول ينهاهم يقول له يقول له على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي أبو سليمان دي كنية خالد بن الوليد ولما يجي عمر بن الخطاب بنفسه هو على فراش الموت يوم- يجلي هذه المسألة لأن ناس كتيرة مش عارفة هو عزله ليه أكيد في سر أكيد في موضوع وممكن النفوس التعبانة بقى تبتدي تتكلم أه أكيد ظبط حاجة بس مكشوف يقولها فيقوم عمر بن الخطاب هو على على فراش الموت يقول أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد سبحانه وتعالى هي دي المسألة أيها الإخوة الكرام ربنا يحفظكم ويبارك فيكم تخدم مصر مش لازم تكون في منصب عشان تخدم مصر نقدر نخدم مصر من كل موقع الرجل الطيب ال- ال- الكريم اللي بي اللي بيكنس الشوارع في مصر ده بيخدم مصر الراجل اللي بي بي بي بي بيعمل اي حاجه شوف اي حاجه في الدنيا كلها اللي واقف في اشاره المرور دول الله يكون في عونهم ليل ونهار في عز الشمس والبرد والمطر والتعب وال- وال- والتراب واقفين بيخدموا مصر وممكن يكون بيخدم مصر اكتر مني وهكذا كل واحد في موقعه مش لازم اكون في آه، مكان معين عشان يتقال ان انا بخدم مصر وصلت للمكان دوت فبها ونعمة عين ان لم اصل فمصر فوق الجميع لازم نحط مصر دي فوق راسي ومصلحة مصر فوق راسي لان احنا لو ما بصيناش لمصلحة البلد في اليومين دولت صدقوني هتحصل معانا يعني اشياء والله العظيم لا تحمد عقباها احنا الصورة للاسف احنا شايفينها شايفينها صح قوي والمشكلة ان ال- العالم يرى الفتنة وهي مقبلة والعمي يرى الفتنة وهي مدبرة في أمور معينة ووقفات معينة وقفناها في الفترات اللي فاتت دي في السنة اللي فاتت ديت بعض الناس كانت بتعترض عليها في أوقات معينة لكن تمر الأوقات يقول والله كان ليك حق والله فعلا كان ليك حق فعلا كنت شايف الصورة صح فعلا فعلا صدقوني وأنا أقسم لكم بالله والله العظيم لو أخرجت ما في جعبتي عشان أقول لكم مصر دي إزاي إنها تنجو وناس كتير هتزعل لكن خلينا ماشيين مع بعض كده وربنا يبارك وندعي ان ربنا ينجينا لكن عايز اقول لكم والله العظيم مصر محتاجه صوت عقل في الفتره دي بالذات مصر مش محتاجه واحد يطلع يصرخ مش محتاجه واحد يطلع يسخر الناس في حاجات ويمشيهم في طرق غلط ويدمر البلد مصر محتاجه صوت عقل شايف بمنظور الكتاب والسنة وشايف بمنظور العقل الذي لا يحكم على كتاب ولا على سنة وإنما يزكى بالكتاب والسنة محتاجين واحد عاقل يتكلم كلام منضبط عشان ناخد بإيد مصر إلى شاطئ النجاة وإلا فعلا هنكون زي اللي ركبوا السفينة وغرقت بيهم كلهم يا رب يا رب احفظ مصر يا رب م- من من مكر الماكرين وحقد الحاقدين وانتم ما تعرفوش ايه المؤامرات التي تدبر وتحاك لمصر لو تعرفوا اللي احنا نعرفه هتتعجبوا مصر بتحاك لها المؤامرة انها تدبر انها تقسم الى اربع دول صدقوني والله العظيم الكلام ده مش تخمين الكلام ده بأدلة وأن- يعني سيأتي يوم إن شاء الله هجلس قدامكم في المكان ده وهستأذن الإخوة هنا في القناة إن أقعد معاكم على الهواء لمدة ساعتين أحكي لكم حقائق من قبل ما تقوم الثورة إلى يومنا هذا إيه اللي بيحصل في مصر حاجات أقسم بالله لا تخطر على قلب بشر وأنا بقول ربنا يسترها على البلد دي لأن للأسف الشديد في ناس عايزة تهدم البلد من باب إن هي بتبني لنفسها أمجاد شخصية أظنكم طبعا توافقوني على الكلام ده في ناس عايزة تبني مجد شخص لنفسها على حساب البلد عشان كده قلت النهاردة الإخلاص طريق النجاة يا جماعة الخير عايز أقول إن القرآن بيعلمنا إن إحنا ننسى حظ النفس كلنا نعلم مين هو مؤمن ياسين الرجل اللي, اللي لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل ثلاث رسل إلى قرية أنطاكيا فكذبوا الرسل الناس أهل أنطاكيا بع- بع- أرسل رسولين فكذبوهما فعززنا بالثالث برضه كذبوا الثالث وفي الوقت دوت يأتي موقف إيجابي من رجل والله ما نعرف اسمه واخد بالك بيه يقال في بعض الروايات ان هو حبيب النجار ليس هناك اي دليل عن هذا الاسم لان ما فيش عندنا لا حديث ولا كتاب ولا قران بيقول الكلام ده خالص لكن هذا الرجل لا نعرف اسمه قال جل وعلا وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى يسعى بيجري بكل قوته بينقذ الناس ديت قبل ما يخش النار وبينقذ بلده من الدمار لأن الكفر إذا انتشر في بلد هذا إذان بهلاك البلد ديت والظلم أيضا إذا انتشر في بلد فهذا إذان بهلاك البلاد كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة جاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم ما لهمش يا ناس يا, يا اسمكم إيه أنتوا لا قال لهم يا قوم بيحببهم إليه بيقربهم زي إيه وإلى عاد أخاهم هودا بيقول لهم يعني أنتوا إخوة في الإنسانية وأنا خايف عليكم وعايزكم تؤمنوا وتؤمنوا بالله سبحانه وتعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى آخر الآيات الراجل ده ما نعرفش اسمه آه، مؤمن فرعون أو مؤمن آل فرعون ده كان ابن عم فرعون مباشرة وعلى الرغم من ذلك أسلم وآمن سرا ولا أحد يعرف ذلك ولما عرف أن سيدنا موسى واحد من أولي العزم الخمسة اتعرض للخطر على طول وجاء رجل شوف قد ايه وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين كان سبب انقاذ سيدنا موسى كان هذا الرجل اسمه ايه الرجل ده والله ما نعرف ولا نعرف حاجه عنه لان مش المشكله ان انا يتحط اسمي برواز مش المشكلة ان انا يتقال انا اللي عملت مش المشكلة ان اتحط النهاردة كده في بنت في في بالبنت العريض كده في احدى الجرائد الرسمية او على احدى القنوات الاخبارية ويتقال اسمي مرة واثنين وثلاثة واشتهر بقى ويتعرف ان انا رجل آه، ثورجي ووطني وكبير وبعمل وبسوي الموضوع مش كده خالص بالمرة الموضوع ان انا بعمل الحاجة لله ان ربنا سبحانه وتعالى اذاع صيتي بين الناس بلا قصد فتلك عاجل بشرى المؤمن وإن لم يحدث ذلك بل وأحيانا بيكون فتنة يعني الإنسان أحيانا يسمع مدحه ب- ب- أمام ع- أمام عينيه لكنه إن آه، كان في قلبه ريحة يعني يعني إخلاص شديد وهو مش فارقة معاه مين اللي يمدحه ومين اللي يذمه ف- في الو- فده عا- تلك عاجل بشر المؤمن وإن لم يسمع ذلك فهذا هو المطلوب المطلوب إن أنت تعمل العمل وتحتسبه عند الله سبحانه وتعالى شوف أهل الكهف فتية كانوا ولاد بقى علية القوم ولاد أغنى أغنياء القرية ديت ومع ذلك لما لقوا القوم بتوعهم بيشركوا بالله سبحانه وتعالى وبيعبدوا الملك من دون الله اعتزلوا كل هذا الفساد وراحوا عشان يعبدوا ربنا في مكان المكان ده ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هم يناموا 309 سنة واخد بالك لحد ما عهود الظلم دي كلها زالت وجاء آه، ملك موحد مؤمن يعبد ربه سبحانه وتعالى ويحفظ هؤلاء الناس ويحفظ عليهم ديانتهم فربنا سبحانه وتعالى آه، آه، أيقظهم من- بعد بعد نومهم 309 سنة مين هم الفتية دول دول أبطال دول أبطال بجد إن هم يعتزلوا كل هذا ويعبدوا ربنا في زمن فتن وفي زمن انتشر فيه الكفر وهم مش شباب مثلا فقراء هنقول مثلا التزموا عشان عندهم أزمات نفسية زي ما بعض الناس بيدعوا كده لا دول شباب ولاد علية القوم ومع ذلك آمنوا بالله سبحانه وتعالى واعتزلوا كل هذا الفساد عشان يعبدوا ربنا ومع ذلك نحن لا نعرف أسماء هؤلاء الشباب لكن حسبهم جميعا أن الله يعرفهم ده بيفكرني حبايب قلبي بموقف عجيب جدا مسلمة بن عبد الملك لما- لما كان بيفتح أحد حصون الروم فالحصن ده كان محصن جدا وكان ليه أبواب وسور منيع جدا فما حدش عارف يدخل وهم بقى طال الحصار وهم الأكل والشرب بتاعهم ابتدى ينفد ومش هيقدروا يطولوا الحصار أكتر من كده فواحد قال لهم مفيش أي طريق لدخول الحصن ده إلا عن طريق نقب تا- تحت الأرض كده زي يعني ايه سرداب تحت الارض بس السرداب ده فيه مشاكل فيه حيات وافاعي وفيه عقارب فاللي يقدر يضحي بنفسه ينزل فمسلمة بن عبد الملك قال للجنود هذه المعلومة وقال مين بقى اللي يعدي بالسرداب ده مين يدخل النقب دوت طبعا ولا واحد يخش ولا واحد رضي يخش فما كان من واحد منهم إلا أن تلثم لف قماشة كده على وشه ما, خل... ما كانش حاجة باينة فيه غير عينيه فقط وقال له أنا سأمر من النقب فنزل واحتسب نفسه عند الله سبحانه وتعالى وهو يعلم يقينا ان هو ميت ميت نزل و- و- وظل يذكر المولى عز وجل وظل يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم لحد ما ربنا اكرمه و- وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم م- تسبيحهم ما من دابة إلا هو آخذ بناصية سبحان الملك فربنا سبحانه وتعالى سخر له بقى الأفاعي والحياة والعقارب دي اوعوا تقربوا له زي ما ربنا سخر لسيدنا يونس الحوت سيدنا يونس وقع في بطن الحوت فالمولى عز وجل أوحى إلى الحوت أو يعني أو, أو ألهم الحوت بأن أني ما جعلت يونس لك غذاء ولا جعلت بطنك لك ما جعلته لك غذاء ولا طعاما ولكني جعلت بطنك له سجنا شوف قد إيه، فلا تهشم له عظما ولا تهضم له لحما اوعى تقرب منه خالص فظل يونس عليه السلام في بطن الحوت وسجد لله عز وجل في مكان قال سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه أحد قبلي ولن يسجد لك فيه أحد بعدي وهكذا بمجرد ما سمع صوت تسبيح الحصى في قعر البحر قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فكانت النجاة بفضل الله سبحانه وتعالى دخل هذا الرجل إلى ذلك النقب وعدى الناحية التانية وقاتل بعض الحراس وفتح باب الحصن ودخل مسلمة بن عبد الملك هو ومن معه من الجنود وغنموا غنائم كثيرة جدا مسلمة حب يكافئ هذا الرجل فقال أين صاحب النقب فالرجل مردش فقال عزمت عليكم بالله آه، أين صاحب النقب فتقدم الرجل وقال إن صاحب النقب يشترط عليكم ثلاثة أشياء آه، يشترط عليكم شرطين قال ما هما قال ألا تسألوه عن اسمه فتحمدوه وألا تعطوه شيئا فتكافئوه قال له ذلك قال أنا صاحب النقب وهو ملثم ومشي وسابهم ح- حتى عشان ما حدش يعرف مين هو بقى خد بالك كان مسلمة بن عبد الملك كما يقول الراوي كان بعد ذلك يصلي فإذا سجد كان يبكي ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب الراجل ده عمل الخير ده كله وكان من المفترض وهو مأجور برضه ان يقول بعد ما عملت المهمة ال- الانتحارية دي زي ما بيقولوا يعني او المهم- المهمة القتالية ديت خد بالك او الاستشهادية دي خلاص بقى نشيل بقى ال ال ال ال بتاع اللثام دوت عن الوجه وكده واخد بالك و- ونشوف بقى المكافآت بقى وال- والثناء الناس ومفيش مشكلة وانا احتسب برضه عند ربنا سبحانه وتعالى بس نتكافئ يعني لم يرد ذلك ابدا بل مش وسابهم مين صاحب اللقب الله أعلم الله وحده هو الذي يعلم من هذا الرجل في معركة القادسية لما سعد بن أبي وقاص غنم غنائم كثيرة جدا في معركة القادسية واستولوا على آه، كنوز كسرى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء منها كده قال كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى خد بالك فإذا بسعد بن أبي وقاص واقف بقى عمال بيعد الغنائم غنائم لا تعد ولا تحصى وبعدين فجأة لقى واحد جاي له وجايب صندوق كبير جدا الصندوق ده مليء ب- بأعز وأغلى وأفضل مجوهرات في العالم كله ودي كانت بتاعة كسرى كانت موجودة في سرداب من سراديب القصر والراجل دوت جاي وهو ملثم سعد بن أبي وقاص بيقول له ما هذا قال تلك كنوز كسرى ومن بينها سواري كسرى فقال سعد بن أبي وقاص هل خبأت شيئا لنفسك اوعى تكون بقى كده يعني وانت جاي لنا كده شلت شويه حطيتهم على جنب فتمعر وجه الرجل قال سبحان الله والله لولا الله ما جئتكم به هو انا هو حد فيكم كان يعرف الصندوق ده فين اصلا ده انا كان ممكن من بره بره اطلع بالصندوق ده واروح باي مكان ولا حد كان هيعرف والله لولا الله ما اتيتكم به قال من أنت يرحمك الله قال والله لا أخبركم عن اسمي فتحمدوني ولا أريد منكم شيئا فتكافئوني وراح ماشي وسايبهم سعد بن أبي وقاص خلاص يعني لازم أعرف مين الراجل ده فبعت لواحد من الجنود قال له امشي وراه بس من بعيد لازم تعرف له هو مين فضل ماشي وراه مسافات طويلة لحد ما وصلوا إلى مدينة البصرة ولقاه داخل المدينة وفضل ماشي وراه في شوارع البصرة لحد ما وصل لبيت ودخل فأول ما دخل الرجل اللي كان بعته سعد بن أبي وقاص لقى واحد وقف وراح قال له لو سمحت مين الرجل ده؟ قال سبحان الله ألا تعرف من هذا؟ قلت لا قال هذا عامر بن عبد الله التميمي أحد الزهاد الثمانية في البصرة شيء عجيب جدا جدا لولا الرواية ديت ما كناش هنعرف مين اللي جاب الكنوز بتاعة كسرى ديت عامر بن عبد الله التميمي حاجة شوف لما تعرف شوف القرآن بيعلمنا ازاي ان احنا ننسى حظ انفسنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان كده بيعلمنا الاخلاص يقول لك كما عند البخاري ومسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انوي في قلبك كده وانوي في قلبك حضرتك كده ربنا يحفظكم جميعا ان ربنا يجعلك سبب في نصرة مصر وفي نصرة كل بلاد المسلمين وانوي حضرتك ان ربنا يستخدمك لنصرة البلد ديت ثم لنصرة باقي بلاد المسلمين وعايز اقول بالمناسبة ديت الخلاف اللي حصل والمشكلة اللي حصلت النهاردة آه، بسحب السفير السعودي إلى غير ذلك عايز أقول يعني آه، العلاقة الجميلة اللي بين مصر وبين السعودية أكبر من كل ده يا جماعة و- ومش عشان خاطر بعض الناس اللي طلعت وعملت كذا أو كذا ده وارد في أي مكان وفي ظل هذه الفتن التي نعيشها وارد جدا جدا أن يسلط حد على سفارة مصرية في السعودية أو حد يسلط على سفارة سعودية في مصر إلى غير ذلك وأظن أن المسؤولين يعلمون جيدا مدى المحبة والمعزة اللي بين الشعب المصري والشعب السعودي وفي النهاية كلنا مسلمين وهدف أعداء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يفرقوا بين بلاد المسلمين ولا بد أن احنا نفطن لهذه الفتن و- و- ونخاف على بعض ونحب بعض ربنا يبارك فيك يا رب العالمين و- والدنيا تج- تمشي زي- تمشي يعني جميلة زي زمان ربنا يبارك فيك يا رب فاللي عايز أقوله ان النبي عليه السلام بيعلمنا ان احنا فعلا لابد ان احنا نستحضر نيات استحضروا نيات جميله استحضروا ان انتوا ربنا يكرمكم ويجعلكم سبب في نشر الخير في بلاد المسلمين وفي كل مكان شوف النبي عليه السلام بيقول ايه احنا فاضلنا دقيقه ونطلع فاصل فشوف النبي عليه السلام بيقول ايه بيقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما- يعني على قد نيتك هتؤجر ان شاء الله تؤجر خيرات لا تخطر على قلب بشر في حديث عجيب جدا جدا احنا عارفين الروايه بتاعته اللي مشهوره قوي لكن ليه روايه تانية برضه حلوه قوي وان كانت مش مشهوره الروايه المشهوره رواها الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما دي الرواية المشهورة لا في رواية تانية عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله ان انت تخلص النية لله سبحانه وتعالى كل عمل دون الاخلاص فهو هباء وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولذلك الاخلاص كان احد ركني آه، قبول العمل الاخلاص والمتابعه لو اخلصت لله ولم تتابع النبي لا تقبل ولو تابعت النبي ولم تخلص لن تقبل لابد اخلاص ومتابعه وربنا لا يقبل منك الاخلاص بدرجه 99% و9 من عشرة لا لازم 100% لان الاخلاص ده عامل زي كوبايه اللبن لو حطيت عليها نقطة حبر ضاعت كوباية اللبن كلها لابد يكون الإخلاص كله هشوف قد إيه إخلاص من خلوص الشيء من الشيء ما فيش حاجة خالص يعني سبحان الله يعني حتى من بين فرث ودم لبنا خالصا شوف الدم الدم موجود في في ال في ال في, ال في عفوا في ال ال ال الانعام وغير ذلك الدم موجود وال- والفرث م- والفرث موجود ومن بينها يخرج اللبن خالصا ومن هنا نتعلم الإخلاص من بين حظوظ النفس ومن بين شهوات الشيطان من بين آه، آه، مكائد الشيطان ومن بين شهوات النفس يخرج الإخلاص خالصا لله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل موضوع الإخلاص طريق النجاة ولكن بعد فاصل طويل شوية معلش يعني ربنا يبارك فيكم فاصل طويل ونرجع لكم تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا شفاع وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل أحبائي كنا بنتكلم عن موضوع الإخلاص إن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى في أي عمل أيا كان ولو كان صغيرا رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية عمل صغير أو تخلص النية فيه بفضل الله يبقى العمل ده عظيم جدا وعمل عظيم جدا تفسد النية فيه يبقى عمل صغير بل قد لا يكون له أي وجود خالص سبحان الملك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله الحديث الثاني رواه النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه ولما واحد بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بيسأله عن الإيمان تخيلوا النبي عرف الإيمان بأنه إيه؟ عرف الإيمان بأنه هو الإخلاص الحديث الذي رواه البيهقي بسند صحيح أن رجلا سأل النبي عن الإيمان ما الإيمان يا رسول الله؟ قال الإخلاص وزي ما قلنا الإيمان محله القلب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ورواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم يحيى بن أبي كثير بيقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل أبو سليمان الداراني بيقول طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله الإمام أحمد بن حنبل بيقول لابنه يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا الله أكبر علشان كده بالإخلاص ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى تغنم الدنيا والآخرة ممكن من خلال إخلاصك ده بفضل الله سبحانه وتعالى تقوم بلد كاملة بإخلاص نية لله سبحانه وتعالى أنتم تعلمون جميعا ل- لما حصلت المأساة بتاعت غزوة الخندق والأحزاب والذين تمالأوا على هدم أو على آه، قتل المسلمين وعلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدم الإسلام واستئصال شأفة الإسلام كان ربنا سبحانه وتعالى قيد رجل لسه يا دوب أسلم ما بقالوش ربع ساعة اللي هو نعيم ابن مسعود بإخلاص نية لله سبحانه وتعالى جاء سرا إلى النبي وقال يا رسول الله لقد أسلمت وما يعلم أحد بإسلامي فبما تأمرني قال إنما أنت رجل واحد فخذل بينهم ما استطعت مين اللي بيتأمروا على النبي وعلى المسلمين اليهود من ناحية خانوا العهد مع النبي عليه السلام اللي هم يهود بني قريظة وهيفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين عشان يدخلوا ويقتلوا النساء والأطفال والشيوخ وثم بعد ذلك يقتلوا الجيش ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خذل بينهم ما استطعت يهود من ناحية وقريش وغطفان من الناحية التانية فيعمل ايه يعمل حيلة جميلة جدا والموضوع طول مش عايز اخش يعني احكي تفاصيله لكن استطاع ان يوقع ما بين اليهود وما بين الاثنين وخزل بينهم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك جاء دعاء النبي كما عند البخاري اللهم مجري السحاب م- منزل الكتاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم فكان الدعاء من أعظم الأسباب في نصرة المسلمين في غزوة الأحزاب جاءت الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام وألقى الله الرعب في قلوبهم فبفضل الله ذهبوا وعادوا من أبواب المدينة المنارة وعادوا إلى إلى بلادهم سبحان الملك فأنت لما تخلص النية لله ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغير بيك أحوال بلد كاملة بل أحوال الكون ده كله بإخلاص نية النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ساق له القلوب مليارات دخلت في دين الله سبح- سبحانه وتعالى بسبب إخلاص نية النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص نية الصحابة والتابعين ومن صار على هدي النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم انما تنصرون يعني سبحان المجد لسه هتشوف بقى دلوقتي ان ان ان اخلاص النيه من اعظم اسباب النصر احنا النهارده محتاجين ننتصر على انفسنا محتاجين ننتصر على اعدائنا اللي عايزين اللي عمالين بيدبروا مؤامرات لينا ليل ونهار اليهود مش ساكتين كل حلمهم ان سوريا دي تدمر وان مصر تدمر لان هم بين فكي رحم ان سوريا من ناحيه ومصر من ناحيه اكبر دولتين يقدروا يحاربوا يقدروا يقاتلوا يقدروا يدمروا اليهود في لحظه واحده سوريا من هنا ومصر من هنا قال لك ندمر مصر احنا نشغلها ليل ونهار في مشاكل وفي مآسي وفي حريق النهارده هنا وفي اعتصام النهارده هنا وفي ضرب النهارده هنا وفي مشكله النهارده هنا وفي ده عايز يقلب البلد وده عايز يعمل كذا ومشاكل الدنيا اللي عايزين يشغلونا بيها ليل ونهار عشان ما نبنيش بلدنا لان مصر لو قامت والله الذي لا اله غيره مصر لو قامت الدنيا كلها تقوم بفضل الله سبحانه وتعالى ان مصر فع- فعلا ام الدنيا فعلا بلد قائده و- و- وشايفين بفضل الله سبحانه وتعالى مدى تاثر العالم كله بال- بال- بال- باللي حصل في مصر ف- فهم بيحاولوا بقدر الامكان عايزين يقسموا مصر دي لاربع دويلات وعايزين يقسموا سوريا وعايزين القتال يفضل حاصل في سوريا ومن مصلحتهم انها تستمر ولذلك اليهود بيدعموا سوريا آه، روسيا بتدعم سوريا آه، حزب الله بيدعم سوريا ايران بتدعم سوريا شوف كم دوله بتدعم سوريا ضد شعب اعزل ليس له ناقه ولا جمل مش عارف يعمل ايه خد بالك حتى سبحان الملك حتى ال- الناس جوه الم- المأساة دي كلها متناحرين جوه البلد نفسها فأوضاع يعني سبحان الملك عشان كده بقول محتاجين نفوق علشان نفوق للمشاكل اللي حوالينا محتاجين نقوم مصر علشان لما مصر تقوم بشبابها الجميل نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نشوف حل لمشكلة سوريا وإن شاء الله الأمل في الله سبحانه وتعالى ثم في هذا الشعب الكريم إنه يقوم ويشوف حل بقى لمشكلة إخواننا لأن كل يوم بيعدي دماء, دماء بتهراق في أرض سوريا الكريمة ربنا يا رب يحفظهم ويحقن دمائهم يا رب العالمين ويأخذ بشار وأعوانه أخذ عزيز مقتدر اللهم أمين يا رب العالمين فبالإخلاص تقدر تتحصل على أكبر قدر من الحسنات يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان كان في ناس راحوا للنبي في غزوه تبوك قالوا له يا رسول الله احملنا لا نجد يعني ما, ما ناتي يعني ما عندناش لا دواب ولا عندنا فلوس ولا عندنا اي حاجه فقال لا اجد ما احملكم عليه عملوا ايه ما قالوش بركه يا جماعه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون يقوم النبي يوصل تبوك ويفتكرهم ويقول للصحابة كما عند البخاري ومسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض سبحان الملك واحد مجرد بس إن هو بينوي النية بينوي النية كده وربنا بيأجره على قدر نيته ما دام خا- ما دام خالصا في نيته بفضل الله سبحانه وتعالى الإخلاص سبب للنجاة من الكروبات وأظن ما فيش كروبات أكتر من اللي فيها مصر دلوقتي أديكم شايفين ال ال ال ال الهم الكبير اللي احنا شايلينه النهاردة الناس بالإضافة يعني سبحان الملك يعني قبل الثورة كل واحد كان عنده مشاكل شخصية أضيفت بقى بعد المشاكل اللي حصلت دي الآن وال- والتي تجري الآن على الساحة أضيف للمشاكل الشخصية المشاكل اللي حاصلة في البلد الناس حاسة بعدم الأمان الناس خايفة من بكرة قوي الناس كل يوم الصبح بتقول يا رب استر يا رب ايه اللي هيحصل النهاردة ايه الاخبار اللي هنسمعها النهاردة النهاردة اكبر قنوات مشاهدة النهاردة هي القنوات الاخبارية هي دي اللي عليها العين النهاردة بتتشاف كويس جدا جدا لان الناس النهاردة مفيش عندها غير انها عايزة تعرف ايه الاخبار ايه اللي يحصل النهاردة وايه اللي بيحصل بكرة وايه وايه مشاكل كتيرة جدا عمالة بتدور فمحتاجين اخلاص شوف التلاتة لما دخلوا الغار واتقفلت عليهم الصخرة خلاص لا نجاة لنا إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى كل واحد فيهم ي- يقول ربنا سبحانه وتعالى اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة الثلاثة كانوا مخلصين فعلا والدليل على هذا إن فرجت الصخرة وخرجوا يمشون بفضل الله سبحانه وتعالى الغلام بتاع أصحاب الأخدود غلام صغير الغلام يعني سنه قد إيه؟ يعني بالكتير تسع سنين ورغم ذلك بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى والملك يبعته مع ال- الجنود عشان يقتلوه وربنا ينجم الجنود ويرجع تاني طب بترجع ليه ده انت عارف ان هو عايز يقتلك انا مش مهم اتقتل المهم من الامه دي ربنا يحيي قلوبها بنعمه التوحيد والايمان والاسلام شفت هم الغلام غلام صغير همه اصلاح امه وبلد كامله لو لقينا النهاردة في مصر غلام زي غلام أصحاب الأخدود لأن صلح حال مصر كلها بفضل الله سبحانه وتعالى في غمضة عين بإخلاص نية لله سبحانه وتعالى وتجرد لله سبحانه وتعالى نفسي النهاردة نخدم مصر ابتغاء مرضات الله مش عشان أنا بخدمها عشان أتلمع في فضائيات أو على صفحات الجرائد أو مش عايز أخدم مصر عشان يتقال بعد كده إن أنا بطل قومي وإن أنا زعيم قومي وإن أنا أتكتب في كتب التاريخ سيبك من كتب التاريخ وسيبك من الفضائيات وسيبك من ده كله أهم حاجة إن إن إن فعلا الممدوح من مدحه الله سبحانه وتعالى والمذموم من ذمه الله انت ما تعلمش اذا كان ربنا هيقبلك ولا مش هيقبلك فانت ما عليك الا ان تتجرد وان تخلص النيه لله سبحانه وتعالى الغلام كان هدفه كله ان هو ربنا يكرمه بهدايه هؤلاء الناس بالفعل في الاخر خالص الملك نفسه يقتله ما عرفش قال له انك لن تستطيع ان تقتلني الا ان تفعل شيئا واحدا قال له ما هو قال له تجمع الناس في صعيد واحد اجمع الشعب كله في مكان واحد وخذ سهما من كنانتي واصلبني وخذ سهما من كنانتي سهم من الكنانه بتاعتي انا وقل أمام الجميع بسم الله رب الغلام فإن فعلت فإنك ستقتلني الملك كان في قمة الغباء لأن هو لو ترك الغلام ده يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هيستجيب معه قليل جدا ربنا قال وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل الله لكن بغباء الملك كان سبب في هداية الأمة كلها قام جايب الأمة كلها في صعيد واحد وهم كلهم عارفين انه حاول يقتله مرة واثنين وثلاثة ما هوش عارف عجز الملك اللي هم بيعبدوه اللي هو كان أصلا بالنسبة لهم هو ده الله كانوا بيقولوا هو ده الله ورغم ذلك الله بتاعهم مش عارف يقتل غلام صغير عنده تسع سنين فالغلام قال له خد السهم من كنانتي قدامهم كده بكل عزة فأخذ سهما من كنانتي وقال بسم الله قدام الشعب كله بسم الله رب الغلام وضرب السهم فوقع في صدغ الغلام فقتل الغلام قال الشعب جميعا آمنا بالله رب الغلام آمنا بالله رب الغلام ثم بعد ذلك قتلهم الملك فماتوا شهداء بفضل الله وذكرت قصتهم في سورة البروج وأوردها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم شفت قد إيه الإخلاص بيكون سبب في النجاة من الكرب وفي سبب في النصر على الأعداء بفضل الله الإخلاص سبب لنزول النصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لأن الإخلاص بيقوي القلب شوف لما عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه جه يفتح مصر واستعصت عليه واقف قدام حصن بابليون مش عارف يفتح فيرسل رسالة لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين أريد مددا من أربعة آلاف رجال شوف قد ايه أربعة آلاف رجل حتى أفتح مصر فيرسل إليه عمر بن الخطاب أربعة من الرجال ويرسل معهم رسالة يقول إذا وصلتك رسالتي يا عمرو فلقد أرسلت إليك أربعة من الرجال الرجل منهم بألف رجل كان من ضمنهم مين الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بس احملوني فوق السور بتاع بابليون وانا اتصرف بقى بفضل الله سبحانه وتعالى ركبوه على سلم كده وطلعوه وصل الناحيه الثانيه وقاتل جيشا بمفرده وفتح حصن بابليون وكان الفتح العظيم دخلوا مصر وانتشر الإسلام وانتشر الخير وكان كل ده في ميزان حسنات النبي أولا صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب ثم الزبير بن العوام ثم سائر المسلمين الذين شاركوا في فتح مصر بفضل الله سبحانه وتعالى الإخلاص سبب للنجاة من النار ودخول الجنة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله شوف إخلاص النية والله العظيم يا إخوة ويا أخوات ويا أهل وأحبابي لو أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيغير بنا معالم الكون خدوا بالكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر والحديثان في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عمر بن الخطاب في يوم من الأيام أرسل جيش كده يبعد عن المدينة بحوالي شهر على الإبل كان بعيد جدا ثم في يوم من الأيام طالع يخطب الجمعة وفجأة وهو بيخطب الجمعة وبيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه وفي وسط ما بيتكلم فجأة كده راح متدور وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل ثم عاد إلى خطبته فالناس استغربوا هو بيعمل كده ليه هو مش عارفين ايه اللي بيحصل وبعد شهر يأتي رجل من عند الجيش اللي كان بعت عمر الخطاب فقال عمر ماذا صنعتم بشرني قال أبشرك يا أمير المؤمنين والله لقد هزمنا شر هزيمة إلى أن سمعنا صوتا والله ك- ك- كأنه يشبه صوتك يا أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل يعني تحصن بالجبل خلي الجبل في ظهرك ليه يا جماعة الإنسان لما يجي يقاتل والأعداء حواليه من كل ناحية صعب جدا إنه ينتصر لأن حواليه من كل ناحية لكن لما يدي ظهره لحاجة لجبل لحائط لأي حاجة واخد بالك يبقى ما فيش حد قدامه غير مين غير اللي قدامه دول بس إنما مش متحوط من كل ناحية فعمر بن الخطاب بإلهام عظيم جدا قال يا سارية الجبل لا كان في موبايل ولا كان في أي حاجة بالمرة عشان يوصل الكلام ده لكن بإخلاص نيته ربنا سخر له الريح وصلت صوته على بعد مسيرة شهر كامل وتوصل لحد السارية فيسمع صوت زي صوت عمر بن الخطاب بيقول له يا سارية الجبل يا سارية الجبل فيتحصن بالجبل فيأتي النصر بفضل الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب لما لما عمرو بن العاص فتح مصر بعد فترة بسيطة كده كان في عادة موجودة في أهل مصر في الوقت ده في الزمن ده إن هم كانوا في شهر بقونة من أشهر العجم كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يروحوا لأسرة من الأسر المصرية يشوفوا أجمل بنت موجودة وبوزن البنت دي تدفعوا ثمنه ذهب لأهل البنت دي البنت دي مثلا وزنها 50 كيلو أهلها ياخدوا 50 كيلو ذهب وزنها 70 كيلو دي ياخدوا 70 كيلو ذهب ولازم- طبعا أنا متخيل طبعا الناس ساعتها كل واحد فيهم عمال يسمم بنته طول الش- طول السنة عشان إيه ربما يقع عليها الحظ تلاقيها 90 كيلو 120 كيلو على قد ما توزن يعني فالمهم ف وبعدين ياخدوها وي- وي- وي- وي- ويحلوا جسمها كله بالذهب سلاسل ذهب وخواتم ذهب وحزام ذهب ويرموها في النيل من أجل أن يرضى عنهم النيل فيفيض عليهم من الماء لأن كان في الشهر ده كل سنة مية النيل كانت بتهبط وكانت بتنخفض جدا فقالوا لعمرو بن العاص قالوا له احنا عندنا في مصر في عادة بنعملها كذا قال لهم لا إن هذا لا يكون في دين الله ده شرك بالله إن أنت تعتقد أن النيل ينفع من دون الله سبحانه وتعالى وأرسل رسالة لأمير المؤمنين عمر قال لقد أحسنت وإن هذا لا يكون في دين الله جل وعلا وسأرسل لك رسالة يا عمرو فيها بطاقة إذا وصلتك بطاقتي فألقها في نهر النيل وصلت الرسالة عمرو بن العاص بيبص في الرسالة فلقى بطاقة صغيرة مكتوب في البطاقة من من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك لو كنت أنت بتجري علينا وبتفيض علينا بال بالمية بتاعتك جدعانة منك مش عايزينها إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري مش عايزين منك ميه وان كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسال الله عز وجل ان يجريك عمرو بن العاص خد البطاقه رماها في النيل كان اهل مصر في اليوم دوت محضرين المخالب بتاعتهم وماشيين بقى هيرحلهم عن ارض مصر لان لا مصلحه لهم الا بنهر النيل خلاص ماشيين تاني يوم الصبح خارجين من مصر فجأة وهم خارجين الصبح وشايلين المخال وخارجين في مسيرة جماعية فجأة لقوا النيل ارتفع 16 متر في ليلة واحدة بفضل الله ومنذ تلك اللحظة قطع الله عادة السوء عن أهل مصر إلى يومنا هذا بعدها مباشرة ما كانش بيحصل جفاف في النيل كان بيحصل فيضان في النيل حتى لحد ما اتعمل السد العالي إلى غير ذلك وهكذا إن تخلص إن إن إن- إنك إن أخلصت النية لله سبحانه وتعالى أخلص الله عز وجل لك كل شيء وسخر لك كل شيء إن تصدق الله يصدق سبحانه وتعالى ولذلك البراء بن مالك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي منهم البراء بن مالك في رواية الحاكم بسند صحيح في معركة تستر كان برضو حصن شديد جدا ومش قادرين يفتحوا ومش عارفين يعملوا ايه فما كان منهم إلا أن قالوا نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء يا براء ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين قال أجل فوقف البراء وقال اللهم إني أقسم عليك ركزوا يا جماعة واحد بيقسم على ربنا سبحانه وتعالى السؤال هل يجوز أن أنا أقسم على ربنا يجوز ولا يجوز ازاي قال لك يجوز لو كنت انت بتحسن الظن بالله يعني انا باقسم عليك يا رب وانا عندي حسن ظن يا رب ان انت ستبر قسمي ولو اني انا ما استحقش قال يجوز في الحاله ديت اما لو كنت اقسم على الله من باب ان انا ليا حق عند ربنا فهذا لا يجوز ابدا بل يدخل هذا من باب الغرور والعجب عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم فالمهم فوقف البراء وقال اللهم اني اقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله السؤال ليه البراء طلب الشهادة طب ما كان ممكن يبقى وجوده في نفع كبير جدا للمسلمين اهو كل ما استعصى عليهم مكان البراء يقسم فيأتي النصر هو خاف من الحته ديت ما دمت انا اتعرفت خلاص واشتهرت بين الناس بان انا لو اقسمت على الله لابر الله قسمي خد بالك ففي اللحظه دي الافضل ليا ان انا اموت حتى لا افتن فانهي موته بقى حلوه قال الشهاده مفيش اجمل من الشهاده لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة الله أكبر ولذلك زي ما قلت لحضرتك هو البراء خاف ان تتعلق قلوب المسلمين بيه ويقولوا بس ما تشغلش بالك بقى بعد كده ما دام معانا البراء ما تشغلش بالك لو استعصت علينا اي موقعه على طول يا براء تقسم على الله ياتي النصر وهو ده اللي خلى البراء يتمنى الشهاده اخلاص نيه لله سبحانه وتعالى لو اخلصنا النيه ربنا يسخر لنا كل شيء سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان في أحد الفتوحات وكان راكب مركب المركب غرقت وتعلق هو بلوح خشب ووصل إلى جزيرة أول ما ربنا نجاه من المية وطالع على الجزيرة لقى قدامه أسد قال فخفت من الأسد ولكن خوفي من الله كان أعظم فالأسد بدأ يبص السفينة ويقرب منه كده ويشمشم كده ويمشي قدامه كأنه بيقول له امشي ورايا بيقول فضلت ماشي ورا الأسد لحد ما لقيت دخان يبقى عرفت ان في ناس موجودين هنا وبيشووا لحمة او مولعين نار قال فنظر الي الاسد وكانه حزين لفراقي والحديث رواه رواه الحاكم بسند صحيح قد ايه ان انت فعلا انت لما بتطيع ربنا ربنا بيطوع عليك الكون ده كله كان احد العلماء حينما اخذه ابن طولون واراد ان يعذبه وان يقتله قال للحشه بتاعته كان ابن طولون حاكما ظالما قتل 18 ألف مسلم صبرا حطهم في السجن وسابهم بلا طعام ولا شراب لحد ما ماتوا كلهم ودفنهم في الزنازين بتاعتهم فابن طولون حب يجيب العالم دوت ويعذبه ويقتله بالاسد فقال لهم جوعوا اسد ثلاث ايام وافتحوا بقى واجمعوا الناس كلهم بقى تمام وقفص كده وخلوا الناس تتفرج عليه والاسد بياكله وجوعوا الاسد ثلاث ايام والاسد هيموت من الجوع ودخلوه على الرجل ده فاول ما الرجل عرف ان هم هيفتحوا عليه بوابه يدخلوا عليه اسد وقف يصلي ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى الأسد يقرب من هذا الرجل هذا الرجل العالم الجليل والأسد يقرب له والرجل ما زال في خشوعه ولا يلتفت أبدا والأسد يشمشم ويزمجر وصوت الأسد انتوا عارفين يعني يصدع زئيره الجبال خد بالك وبعدين وزئير الأسد يعني حاجة الناس بقت خايفة بره وهم بره القفص وهو جوه القفص عمال بيصلي لحد ما خلص صلاة واستدار هكذا كان الأسد نايم جنب الرجل طبعا ابن طولون كاد أن يجن جنونه وقال أخرجوا الأسد فخرج الأسد وسلم هذا العالم تلاميذه بيسألوه فيما كنت تفكر يا شيخنا حينما جاء إليك الأسد قال والله ما كنت أفكر إلا في شيء واحد ألعاب الأسد ينقض وضوئي أم لا لأني كنت متصل بالله جل وعلا أصلي وأسجد بين يديه سبحانه وتعالى من أطاع الله طوع الله له الكون كله سبحانه وتعالى وانتوا عارفين اللي حصل لأبي مسلم الخولاني لما رموه في النار والأسود العنسي اللي هو ادعى النبوة في بلاد اليمن قال إن كان دعيتكم على حق فسينجيه الحق وإن كان على باطل فسترون وراح مكتفه ورميه في النار وقعدوا يجمعوا له نار يعني سبحان الملك ولما رموه في النار ظلت النار تخبو شيئا فشيئا لم يحترق من ابي مسلم الخولاني الا القيود اللي في ايديه ورجليه وكان يمشي حافيا على جمر النار فلما دخل على هذا الاسود العنسي اتخض منه راح جاري هو والجروب بتوعه قالوا بس اكيد يعني هينتقم مننا فاذا بابي مسلم الخولاني يذهب الى المدينه المنوره ويلتقي بعمر بن الخطاب لما سال عمر من انت فريق سكت ما رضيش يقول له قال من أين جئت قال من بلاد اليمن قال هل علمت ما فعل بهذا الرجل الذي ألقاه أبا الأسود العنسي في النار قال علمت قال ماذا صنع قال نجاه الله عز وجل قال سألتك بالله شو بقى فتنة عمر بن الخطاب قال سألتك بالله ألست أنت هو أنا حاسس أن هو أنت قال أجل يا أمير المؤمنين فبكى عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به مثل ما فعل بإبراهيم عليه السلام كان في واحد عجيب قوي قوي لما بسمع لما بقرأ قصته أنا بتعجب رجل من الأئمة الكبار اسمه أبو معاوية الأسود أبو معاوية الأسود ده كان حصل ليه موقف يا جماعة لولا صحة النقل ما كناش نصدق الكلام ده أبدا الراجل دوت عمي بصره في آخر أيامه عمي بصره فكان إذا فتح المصحف ليقرأ القرآن يرد الله إليه بصره فإذا أغلق المصحف ذهب بصره حاجة عجيبة جدا لما تقرأ قصة زي كده أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء حاجة في قمة العجب واحد عمي بصره ما بيشوفش يفتح المصحف ربنا يرد له بصره يقفل المصحف يأخذ الله منه بصره كان شيء عجيب جدا جدا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى فاحنا النهاردة في مفترق طرق مصر إما إن احنا ناخد بإيدها لبر الأمان وإما إن احنا بنفسنا كأهل مصر احنا اللي هنتسبب في يعني وإن شاء الله ما يحصلش ده إن شاء الله في أزمة كبيرة قوي لبلدنا وممكن الأزمة دي يعني احنا شايفينها بصورتها عياذا بالله ممكن ما تعديش منها بعد سنين طويلة عشان كده بنقول يا أهل مصر سواء كانوا سياسيين او او دينيين وعايز مش عايز اقول دينيين اصل دينيين يعني يعني يعني ايه اهل دين يعني الباقيين مش اهل دين عايزين نقول اهل مصر ان شاء الله كل مسلمي مصر ان شاء الله على خير وان اختلفنا في بعض الاشياء دايما يا جماعه بقول معالجه الامور مش ان احنا نتخذ مواقف عدائيه ضد بعض لو انا مسلم يعني يعني نقول تجاوزا كده مثلا بيسموك مثلا انت سلفي وانت اخواني لان رب هو رب هو سماكم المسلمين عايز اقول ان التسميات دي كلها كنت اتمنى يبقى كلنا مسلمين ما يبقاش فلان سلفي وفلان اخواني وفلان جماعه اسلاميه وفلان صوفي وفلان كذا فلان كذا عايز اقول كلنا مسلمين ممكن اختلف معاك وارد الصحابه كانوا بيختلفوا مع بعض مع بعض عمر بن الخطاب اختلف مع ابن مسعود فيما يربو على 100 مساله ورغم ذلك كان الاثنين بيحملوا من الحب في قلوبهم لبعض شيء لا يخطر على قلب بشر الشافعي يختلف مع تلميذه يونس بن عبد الأعلى فيونس اتنرفز شوية فراح الشافعي بنفسه لتلميذه يخبط عليه الباب وقال يا يونس ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ايه رايك ما ينفعش نكون اخوه حتى لو ما اتفقناش في ولا مساله ما دمنا متفقين على اصول الدين العقيده والاعتقاد وغير ذلك فإن اختلفنا في الفروع فلا داعي ان احنا نحمل العقيرة على بعضنا البعض وان احنا بقى يعني يبقى في مواقف عدائية مع بعض ايه المشكلة ان لو حصل خلاف بيننا وبين اي حد ايا كان نقعد معاه كده على يعني مائدة مائدة الحوار المؤدب المهذب اللي كله رحمة ونتناقش بأسلوب مهذب وإن كنت أنت أقنعتني فبها ونعمة عين أقنعتك أنا فبها ونعمة عين المهم ان في النهاية لابد ان احنا نصل لبر الامان ببلدنا لان المسألة النهاردة بقى يعني تلاحظ كده ان في امور كتيرة جدا جدا بقى فيها شخصنة بقى فيها انا ومن بعد الطوفان بقى فيها الشعار اللي كان بيرفع زمان فيها لخفيها دي بلدنا دي بلدنا وبلد اولادنا وبلد احفادنا ولازم نخاف على بلدنا إخوة ولازم نحرص على بلدنا ولازم نقول بلدنا دي فوق, فوق كل حاجة فوق فوق مكانتنا وفوق مناصبنا وفوق حياتنا وفوق أولادنا وفوق أموالنا وفوق كل حاجة لأن احنا كلنا رايحين وبلدنا هي اللي هتفضل كل 100 سنة الأرض بتتقلب اللي موجودين عليها بينزلوا تحت وبيأتي جيل جديد خالص فعايزين نقول حافظوا على بلدكم عايزين نخلص النية لله سبحانه وتعالى ان احنا كل اللي يقدر يخدم البلد يخدم وارجوكم بلاش مطالب فئوية دلوقتي البلد بتضيع البلد بتنهار قوموا البلد وخلوا عجلة الانتاج تمشي وبعد كده الله يبارك فيكم اطلبوا اللي انتوا عايزينه مش هتلاقوا ال ال ال ال هتلاقوا ال هتلاقوا الشهد هتلاقوا الخير كله هتجنوا كل الخير ربنا يحفظنا يحفظكم في الدقيقة اللي فاضلة دي إني داعم فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والأنعام اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانشر وانص- وانصرهم على بشار وأعوانه يا رب العالمين اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واحفظ مصر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته